بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى الى تيموساوس اصحاح اتنين آه، قلنا ان بعد ما معلمنا بولس قال توصيات عامة آم، لتيموساوس كأسقف وقال لنا في صح اتنين أطلب أول كل شيء أن تقام صلوات وطلبات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس وكلمنا عن أريد أن الرجال يصلون في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدأ يتكلم عن الستات أو النساء وقال الآتي من عدد تسعة اتنين تسعة كذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل لا بضفائر أو ذهب أو لآلئ أو ملابس كثيرة الثمن بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله بأعمال صالحة دي المرة اللي فاتت اتكلمنا فيها وركزنا على موضوع الحشمة والتعقل وقال كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله يعني بينهم وبين ربنا عهد عهد التقوى في أعمال صالحة لتتعلم المرأة بالسكوت في كل خضوع يعني المرأة لما تتعلم تبقى ساكتة وهي بتتعلم وفي كل خضوع يعني يليق بالمرأة وهي بتتعلم انها تكون خاضعة لانه احيانا تكون عنيدة وتكون صاخبة زي ما قال عليها سفر الامثال معترضة على كل حاجة كده مش هتتعلم كلام الكنيسة صح وهنا يقصد تتعلم جوه الكنيسة ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت الحتة دي بتعمل مشكلة لأنه هل معنى كده المرأة ممنوعة من التعليم حتى في بيتها مثلا لا هو ربط بين انها تعلم وانها تتسلط على الرجل هنا مقصود بها ان المرأة لا تكون كاهنا وليس لها في الكهنوت شيء وملهاش في التسلط على الرجل او على الكنيسه او قياده الكنيسه باي شكل. لكن اذا كانت المراه هتعلم اولادها طبعا ما فيش اعتراض هتعلم اخواتها ما فيش مشكله. لكن جوه الكنيسه والناس كل شعب الكنيسه مجتمع اللي يعلم الكاهن اللي يعلم اسقف الكنيسه فهنا بيقول لست آذن للمرأة أن تعلم أو تتص... ولا تتسلط على الرجل يعني ما يبقاش في تعليمها تسلط على الرجل بل تكون في سكوت برضو قبل كده قلنا أن الخضوع والسكوت صفتين يجملوا المرأة المرأة الخاضعة جميلة في عينين ربنا والمرأة الساكتة أو الهادية يعني جميلة في عينين ربنا بينما اللي بتعترض كتير وبتتكلم كتير وبتقول لا كتير دي متعبة إن كانت في الكنيسة أو في أي مكان فهو بيقول النساء يتزين بالحشمة مع الورع والتعقل وعهد التقوى ويقبلوا التعليم في هدوء يعني يسمعوا الوعظ ويتعلموا من سكات برضو الكلام ده له بعد مرتبط بزمن كتابة الرسالة في الوقت ده عبادة الأوثان في الشعوب دي كان يتزعمها سيدات كانوا الستات هم كهنة الأوثان وكهنة الأوثان كانوا هم اللي بيعلموا الناس الفساد وكان حتى من طقوس عبادة الأوثان أن الكهنة الستات دول يقدمن أجسادهن للزنا كجزء من عبادة الوثن ما هو شياطين بقى شغل شيطان في بعض فطبعا الكنيسة كانت متحف يعني متحذرة جدا من ان الستات اللي جم دخلوا الايمان وكانوا من اصل وثني يجيلهم كده طموح ان هم كمان يبقوا كاهنات جوه الكنيسه فالكنيسه كانت واخده موقف شديد قوي ولا حتى يعلموا لاي حد جوه الكنيسه فالكنيسه تمنع الكهنوت عن المراه مش لان المراه اقل من الرجل ده لان في اختلاف وظيفي يعني المرأة هي اللي بتحبل وتولد هل الراجل يقول اشمعنى ده اختلاف وظيفي لكن ده لا يقلل من كرامة المرأة في شيء لأن أعظم إنسان في تاريخ العالم امرأة العذراء أم النور على اعتبار المسيح له المجد إلهنا قبل كل حاجة فالعذراء أم النور هي أعظم إنسان بنكرمها أعظم كرامة في, في كل الناس هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني أو تمجدني عربية بورا فضي صف تاني يا ريت اللي عنده العربية دي يطلع يحرك كمان في تاريخ العهد القديم كان في سيدات قديسات كتار يعني نسمع مثلا عن مريم النبية أخت موسى النبي أول ما عدوا البحر مريم مسكت الدف وبقت هي اللي بتقود الشعب في الهتاف والتهليل والتسبيح ومحدش اعترض نسمع عن قاضية يعني قائدة اسمها دبورة في سفر القضاة كانت سبب خلاص لشعبها نسمع عن ملكة زي أستير كانت سبب خلاص لشعبها نسمع عن امرأة عظيمة اسمها راعوث دخلت بالإيمان في شعب ربنا وأصبحت جدة من جدات المسيح كل ده ستات عظام وستات التاريخ بيشهد لهم لكن ما سمعناش عن امرأة في العهد القديم ولا في الجديد كانت رسول أو كاهن دي مش موجودة شفنا مثلا في أحداث القيامة أن أول مبشر بخبر القيامة كانت مريم المجدلية كانت امرأة كل دي كرامة للمرأة ومجد ليها لكن هل معنى كده انها تبقى كاهن دي ما جاتش خالص في تاريخ كنيسة لا عهد قديم ولا عهد جديد لأن الكهنوت في نوع من القيادة والقيادة تليق بالرجل بحكم إمكانياته كرجل والمرأة عندها إمكانيات تتفوق على الرجل في حاجات تانية كتيرة ما يقدرش عليها وده اللي هيذكره دلوقتي معلمنا بولس فهنا بيقول لنا المرأة تتعلم بسكوت في خضوع يعني مش هي اللي تقود الكنيسة تتعلم في هدوء وتبقى خاضعة مش معترضة وتمشي الدنيا على مزاجها لأن آدم جبل أولا ثم حواء من ضمن حيثيات الوصية دي إن آدم جه الأول يبقى آدم اللي هيسوق ثم جبلت حواء وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت يعني آدم مش هو اللي اتخدع في الأول دي حواء فحصلت على التعدي واحد يقول طب ما آدم غلطان ما هو غلطان عشان سمع لكلام مراته المرة دي ووقع وكل من الشجر لكن هي الحكاية بدأت الغواية بالحي لأن حواء أحيانا تميل أن تتأثر بالمشاعر أكثر من الرجل الست دايما كده قلبها يتحرك أسرع من الراجل عادة فهنا حواء أغويت أولا لكن ده لا يقلل من عظمة حواء أبدا لأن زي ما بنقول كلنا كرجالة وكهنة وأساقفة وبطاركة وأبائنا الرسل بنكرم العذراء أم النور لدرجة في سفر الرؤيا شفناها العذراء وهي مكللة ب 12 كوكب بيلفوا حواليها إشارة ل 12 رسول بيمجدوها وهي متسربلة بالشمس هي الوحيدة اللي شالت المسيح في بطنها ولكنها على المرأة ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل إذا رسالة المرأة عامة هي رسالة الأمومة. هي مش دورها تبقى كاهن، مش دورها تبقى زعيم، مش دورها تبقى واعظ، إنما دورها الأساسي تبقى أم. حتى لو ربنا ما ادهاش أولاد الأمومة في كل مرأة لأننا شفنا في تاريخ الكنيسة أمهات ما كانوش متجوزين بمعنى حتى احنا بنسمي أم- أمهاتنا الرهبات أمنا ما هي مش متجوزة ما عندهاش ولاد بس بنقول لها طماض أو أمنا ليه؟ لأن كل مرأة فيها أمومة والأمومة بعاطفتها وبحبها وبصبرها تخلص ولادها فهنا رسالة المرأة مش القيادة والإنجازات وال- مش هو ده اللي يشغلها لكنهن سيخلصن بولادة الأولاد إنهن ثبتن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل يبقى خلاص المرأة مرتبط برسالتها كأم ومحبتها لأولادها أولادها دول ممكن يبقى فصل مدارس أحد يبقوا أولاد الجيران يبقوا أولادها بالجسد يبقوا أحفادها كل ده اسمه أولادها هي كأم لو انشغلت بخلاص أولادها تخلص هي دي الرسالة اللي طالبها منها ربنا الكلام ده مهم ليه لأن احنا في زمن المرأة ارتفعت جدا وتسوت براجل في حاجات كتيرة قوي وبدأت تزيح الراجل من مناصب كتيرة قوي وبدأت للمرأة طموحات جديدة ما كانتش موجودة زمان عاوزة تبقى وزير وعاوزة تبقى رئيس وعاوزة تبقى م... طيب الكلام ده نراجعه الأول من منظور الرسالة هل رسالتها تبقى وزير أو كده وهل ده يتعارض مع رسالتها كأم لازم تحسبها كويس أحيانا طموح الأم خارج البيت يكون سبب خراب في البيت طموح الزوجة الأم في خارج بيتها يكون سبب تأثير على بيتها لأن رسالة الأم أولا بيتها الراجل ربنا اختار له انه يشتغل والست اختار لها ربنا اساسا انها تبقى مسؤولة عن بيتها هي مملكتها بيتها واولادها هم رسالتها الاولى لو انشغلت الام او المرأة برسالة اخرى وحطتها اولوية الاولاد هيضيعوا وتفقد المرأة رسالتها وخلاص القضية دي مهمة في الزمن ده لازم نعلم ولادنا وبناتنا يعني انه مهما كان عندها شهادات ومهما ربنا اداها ذكاء وقدرات تستثمر ده كله بس مش على حساب بيتها اولادها الاول بيتها الاول جوزها الاول ساعات الزوجة لما تبقى عندها علم كتير او مال كتير او مركز كبير ما تقدرش تقول حاضر لجوزها تستكتر تخضع لانها حست بانها ند ليه زيه بالظبط فطبعا اتقلبت الموازين هي زيه في الكرامة محدش يختلف على دي في المسيحية ليس ذكر ولا امرأة في الكرامة الراجل والست كرامة واحد الراجل والست قدام ربنا ناسوت واحد طبيعة بشرية واحد الاتنين فداهم بدمه الاتنين سكن فيهم بروح الاتنين بيتناولوا جسده ودمه هل احنا بنناول الرجاله ونسيب الستات هل بنعمد رجاله وبنسيب ستات هل بندهن بالميرون رجاله ونسيب ستات لا اذا الكل هنا متساويين في الكرامه لكن في الرساله في الوظيفه مختلفين طب ما العذراء ام النور كانت وسط ابائنا الرسل اكثرهن كرامه لكن محدش قال انها بقت رسول ولا حد قال انها بقت كاهن ولا اتبطرك ولا بقت بتحط ايديها ويحل الروح القدس ما حصلش الكلام ده ما حصلش مع ان العذراء ام النور اعظم انسانه بشهاده كل التاريخ اذا لازم يكون عندنا اعتدال ان الاسره دي تركيبه ربنا عملها والام رساله خطيره جدا هي اساس خلاص كل النفوس طب انا عاوز اقولها لكم بطريقه تانية لو كل ام ربت ولادها قديسين احنا لا محتاجين اجتماعات ولا مدارس احد ولا مشاكل زوج ولا هنشوف حاجه خلاص لو كل ام قامت بدورها تمام وطلعت ولادها قديسين كل الخدمه ترتاح وكل المشاكل تتحل ولا نلاقي ولاد منحرفين ولا مدمنين ولا متطرفين ولا خلاص ما هي كل أم قايمة بدورها لكن ده احنا بسبب تقصير الأمهات في دورهم تجاه أولادهم احنا نقعد ككنيسة نلم وراهم ونشوف بقى مشاكل ملهاش أول من آخر وكل ده أساسه دور الأم عشان كده مش صح ان ام تيجي تخدم في الكنيسة على حساب اولادها ده مش صح خدمتها الاولى اولادها وبيتها ولما ربنا يسمح بشوية وقت تدي للكنيسة وتدي الاولاد ناس تاني لكن الاعتدال هنا مهم الام اساسها رسالتها يخلصنا بولادة الاولاد ان ثبتنا في الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل برضو لألا يظن أحد أن ولادة الأولاد سر الخلاص بالجسد نقول لا ولادة الأولاد هنا لأن في ست طيبة يمكن ما اتجوزتش أو اتجوزت وربنا ما ادهاش لكن تجيب أولاد لربنا تجيب أولاد لربنا بمحبتها وبقلبها الكبير وبعاطفة الأمومة اللي فيها وباهتمامها بالأجيال اللي بعدها تجيب ناس كتير بتشدهم لربنا وتربيهم في خوف ربنا إن ثبتنا في الإيمان والقداسة والمحبة مع التعقل ده دور المرأة هل كل أم موجودة هنا مشغولة بالحاجات دي إنها تربي أولادها في القداسة ده لو سألنا أي أم تحبي ابنك يطلع إيه للأسف ولا أم بتقول عاوزاه قديس اللي تقول عاوزاه دكتور وعاوزاه أستاذ في الجامعة وعاوزاه وعاوزاه ولا واحدة بيجي في بالها ان المفروض تقول انا عاوزاه قديس ربنا ادهوني قديس وعاوز احافظ عليه قديس حد بيجي في باله الكلام ده هو ده المطلوب حد بيجي في باله انه اولاده يثبتن في الايمان والقداسة والمحبة يبقى ثابت في الايمان يبقى كل اللي شاغلها انها تربي اولادها في الايمان ايمانهم ثابت مهما حصل مهما تعرضوا ما يتهزوش ابدا دي رسالة الام يثبتوا في المحبة مهما تعرضوا لمشاكل وخصومات يفضلوا بيحبوا الناس وما يكرهوش حد وبيحبوا ربنا قبل اي حاجة واكتر من كل حاجة دي رسالة الام وكل ما الام تزرع من بدري كل ما تلاقي حصاد حلو لكن تيجي بقى على ثانوي وجامعة وتلاقي الولد ما ترباش في الكنيسة وتيجي للكنيسة تقول الحقوني نقول لها اتأخرت ليه كان فين وهو عجينة طرية وهو طفل كنت توديه الكنيسة كان هيقول حاضر لكن جاية بعد ما بقى عشرين سنة بتقولي له روح الكنيسة ما هو ما خدش وما تعودش محتاجين ان احنا نحس بالمسؤولية دي والجدات فيكم يوعوا بناتهم عشان الجيل ده كله مشغول كل أم عاوزة أولادها صحة جيدة وتعليم أعلى مستوى ولبس ونظافة ورياضة ونوادي ومحدش على باله التقوى وناس متدينين طب ازاي أمهات متدينات مرتبطين بتقوى الله وآخر حاجة في حساباتهم تربية دينية لأولادهم ولاقي الأم تشترك في مئة نشاط للطفل ومدارس الأحد لا مش مهم تبع الظروف لو لقينا وقت ودرس الألحان لو لقينا وقت والاعتراف أبونا مش فاضي وال... الله طب ما هيضيع الولد لما يشترك في كل الأنشطة وكل المذاكرة ويطلع الأول وبعدين في الآخر ينحرف لأنه ما ترباش في خوف ربنا مع التعقل برضو فضيلة مهمة لأنه زي ما قال لنا قبل كده يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل قال لنا إن هم يربوا أولادهم في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل والتعقل هو الاتزان هو الحكمة إذا الأم تربي أولادها على الحكمة من صغرها الأم الحكيمة تطلع أولادها حكمة الأم العاقلة المتعقلة تربي أولادها على التعقل لا يندفعوا يمين ولا يندفعوا شمال ما يمشوش على كل طيار متعقلين في كل تفكيرهم في حساباتهم يحكموا العقل قبل القلب كل دي حكمة الأم تنقلها لأولادها عشان كده تيموساوس بالذات معلمنا بولس قال له في أول الرسالة الثانية قال له أنت راجل كلك إيمان يا تيموساوس لأنه أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك ده بولس بيقول لتيموساوس الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي يعني بولس وهو بيقول لتيموساوس في الرسالة الثانية قال له الإيمان اللي فيك ده بيعجبني وأنا لما ببص له بفتكر إيمان والدتك وجدتك دول ربوك صح الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وفي أمك إفنيك ولكني موقن أنه فيك أيضا شوفوا الإيمان بيتنقل إزاي نتعجب أن واحد زي موسى النبي قعد مع أمه يمكن ثلاث أربع سنين بالكثير وأمه يكابد هذه المرأة اليهودية التقية غرست في كل الإيمان لدرجة بعد أربعين سنة بعد ما بقى طول بعرض كده رجع يفتكر ويقول أنا عبراني أنا أعبد الله طب ده أنت ابن فرعون ده أنت جدك فرعون ده أنت أمير مصري ده أنت عابد للحجارة أنت إيه علاقتك بالعبرانيين دول يقول لا أنا بخاف ربنا أنا بعبد ربنا إيه اللي جاب لك عبادة ربنا في قلبك الثلاث سنين اللي كان فيهم طفل بيرضع من لبن إيمان أمه وهي بترضعه كانت بتنقل له الإيمان وغرست فيه محبة ربنا والإيمان بربنا وهو طفل لسه يمكن بيمشي بصعوبة صادقة هي الكلمة إصحاح ثلاثة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا بعد ما قال لنا توصيات للرجالة وتوصيات للستات ونظام في الكنيسة ان بلاش الستات يوعظوا ولا الستات يعلموا ولا الستات يقودوا الكنيسة لكن يهتموا بدورهم كأمهات دخل على دور الأسقفية أو الأساقفة قال صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا يعني لو حد عاوز يبقى أسقف دي شهوة كويسة بس خلي بالكم ان اسقف زمان غير النهارده شويه اسقف زمان دي معناها انه كان بيترسم اسقف على بلد تقريبا ما فيهاش حد مسيحي وشغلته انه يخلي البلد دي مسيحيه فكانت مأمورية صعبة قوي وكان الأسقف من دول معرض في أي لحظة للاستشهاد يعني ما كانش حد يدخل على الرتبة دي على سبيل الكرامة عشان يبقى ريس لا ما كانش فيها مرياسة خالص لأن المسيح علم تلاميذه لو حبيتوا تبقوا أسقفة تغسلوا رجلين الناس لما غسل رجلين تلاميذه علمهم المعنى انه شهوة الأسقفية دي شهوة الخدمة وشهوة البهدلة مش شهوة الزعامة والرياسة والقيادة فقال إذا كان واحد عنده شهوة انه يخدم الناس ويرجعها لربنا دي حاجه حلوه دي حاجه مقدسه لكن لازم الواحد يتحفظ لئلا يكون فيها شهوه زعامه او شهوه مجد باطل مش شهوه خدمه في فرق بين واحد بيشتهي يتعب ويخدم الناس ويجيبهم لربنا وبين واحد يتمنى يتريس على الناس لا دي غير دي خالص الاولانيه شهوه مقدسه يشتهي عملا صالحا التانية شهوة ردية لأن فيها كبرياء وفيها عظمة أرضية بطال فبيقول صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية يعني الخدمة أو التكريس للخدمة فيشتهي عملا صالحا كلمة أسقف في معناها الأصيل يعني ناظر زي ناظر المدرسة يسموه أسقف المدرسة فالأسقف دي يعني ناظر يعني هو اللي ينظر حال الكنيسة وأمور شعبه أو هو الراعي فيجب على يجب أن يكون الأسقف بلا لوم إن كان واحد عنده رغبة في الخدمة دي أولا ليها شروط لازم يكون بلا لوم لأنه إن كان مطلوب من كل شعب الكنيسة أنه يكون بلا لوم فبالأولى جدا رأس الكنيسة وقيادة الكنيسة تبقى بلا لوم لأن ده يبقى قدوة في عينين كل شعبه فإن كان بيطلب منهم ما يجيبوش سيرة الناس ما يجيبش سيرة الناس إن كان بيطلب منهم يبعدوا عن الغضب ما يكونش هو غضوب فيكون بلا لوم باع لامرأة واحدة برضه دي بتعمل مشكلة لأنه بيقولوا دلوقتي الأساقفة مش متجوزين هو لما قال باع لامرأة واحدة ما كانش يقصد يقول لازم يكون متجوز ما كان كل الناس متجوزة في الوقت ده ما كانش لسه في رهبان لكن المشكلة ان كتير من شعب الكنيسة كان سبق له الجواز اكتر من مرة بحكم ان هم كانوا اغلبهم وثنيين وبعضهم برضو يهود وحتى اليهود كانوا يطلقوا يتجوزوا فالكنيسة في بدايتها اختارت ان لما تختار اسقف تبتسم حياته انها تكون سيرته هادية ما فيهاش بقى جواز وطلاق وما فيهاش كذا زوجة والكلام ده فقالت يكون بس اتجوز مرة واحدة واخدين بالكم مش كشرط انه يكون اتجوز مقصود بيها ما يكونش اتجوز اكتر من مرة ادي المعنى وعشان كده في القرن الرابع لما اجتمعت الكنيسة في العالم في مجمع نقية وكان بدأ نظام الرهبنة على يد القديس أنبنطونيوس وانتشر في العالم وبقى في كتير بتوليين مش متجوزين الكنيسة كلها أجمعت أنه الأفضل أكتر أنه يكون مش متجوز خالص عشان يفضى ويكون زوج الكنيسة كلها أو يكون أب للكنيسة كلها مش مشغول بولاده الجسديين مثلا أو بحال بيته يبقى هو مسؤول عن الكنيسة ومش النظام ده لغاية النهاردة يبقى اللي احنا فيه ده مش ضد كلام بولس لا ده مجرد تنفيذ لكلام بولس بس بنوع من التطور ان بولس بيقول لهم ما يكونش اتجوز اكتر من مرة واحنا بنقول له طب ايه رأيك ما يكونش اتجوز خالص يقول طب وماله احسن واحده على اعتبار يبقى مكرس قلبا وقالبا لخدمة الكنيسة طبعا ده أسقف لكن الكاهن لأنه بيدخل البيوت وبيفتقد وبياخد اعترافات يفضل أنه يكون متجوز فالكنيسة باعتدال قالت الأسقف ما يكونش متجوز أما الكاهن اللي وسط شعبه يكون متجوز فالكنيسة عملت التوازن خلت الأسقف بتول لأنه أب كل الكنيسة ومكرس للصلاة من أجل الكنيسة وقيادة الكنيسة ولكن الكاهن يفضل يبقى متزوج عشان يبقى دريان بمشاكل الناس وعايش وسطيهم وحاسس بيهم صاحيا يجب أن يكون الأسقف صاحيا صاحيا يعني إيه يعني عينه مفتحة ليه لأنه المسيح له المجد كان وصى شعبه وتلاميذه أنه سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية وبولس نفسه وصى ولاده وقال لهم كده في ديابة هتدخل حاسبه خلي عينيكم صحصح هيدخل معلمين كذبة كثيرين المسيح قال كده هيجي ورايا معلمين كذبة كتار مين اللي يلقط مين اللي يلاحظ مين اللي يبقى عينيه في راسه وياخد باله من اي تعليم غريب الاسقف يبقى سلامة التعليم مهمة الاسقف لان هو اللي يلاحظ اي فكرة غريبة اي تعليم غريب اي شخص بيقول كلام مش مظبوط لازم يبقى صاحي اي واحد دخل الكنيسة عشان يأذي ولاده لازم يبقى صاحي زي الراعي الصالح الراعي الصالح لازم يبقى صاحي لا يدخل حيوان يخطف له خروف وهو نايم صاحيا مقصود بيها متيقظ لخدمة شعبه متابع أخبار ولاده عينه في راسه عاقلا تلاحظوا في رسالة بولس لتيموساوس كتيرة قوي كلمة التعقل والعقل ودي فضيلة مهمة يا ريت نفكر فيها إن كل حاجة بتعقل حتى النمو الروحي بتعقل التدين بتعقل الخدمة بتعقل العلاقات مع الناس بتعقل كل شيء لازم يبقى بتعقل فبيقول يكون عاقلا متزن وحكيم محتشما طبعا في الزمن ده تقولوا ده بيقولها على راجل يعني لا في الزمن ده كان في ناس من الامم الوثنيين زي الناس اللي في بلاد بره تلاقوا احيانا بدع كده وناس شكلها كانها ماشيه عريانه رجاله حتى يعني بدع فبيقول لا طبعا ولاد ربنا دول لازم يكونوا محتشمين وبالأولى لما يكون أسقف مضيفا للغرباء فضيلة مهمة تبقى في الأسقف إضافة الغرباء ليه؟ في الزمن ده كان السفر كتير قوي فالناس بتسافر من بلد لبلد وتنزل في السكة عند الجماعة المسيحيين اللي في السكة فالشخص يبان كرمه ويبان انه خدوم وحمول وبيستحمل وبيحب الناس من حتة إضافة الغرباء ويمكن كلكم عارفين ان إضافة الناس مش سهلة مش مجرد إضافة على عشاء يعني لا ده لما تضايف بقى عيلة يوم واثنين واسبوع واثنين عملية شاقة ومتعبة لكن دي دليل محبة ودليل كرم عشان كده في حتة تاني يقول لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعلمون كان يقصد أبونا إبراهيم اللي ضايف ملائكة على أنهم غرباء صالحا للتعليم يجب أن يكون الأسقف صالحا للتعليم لأن الأسقف مسؤول عن سلامة التعليم وعن تقويم كل تعليم وبالتالي لابد أن يكون صالحا للتعليم لازم يعرف يعلم ولازم الشعب يقدر يستقبل منه بسهولة هتقولوا طب ما الكلام ده ينطبق على الكاهن طب وماله ما هو الأسقف درجة كهنوتية والكاهن درجة كهنوتية عشان كده هو مش جايب سيرة الكاهن على اعتبار الكاهن والأسقف واخدين نفس الصفات غير مدمن الخمر هتقولوا لي طبيعي يعني أقلها ما يكونش مدمن للخمر في الزمن ده ما تنسوش انه شعب الكنيسة طالع من وسط عالم وثني منحل والعادات دي وسط الناس كتيرة ومنتشرة فلازم ينوه وينبه انه اوعى يكون له في الخمر ده مكرس ولا ضراب ضراب يعني يمد ايده بعصبية يعني ما يكونش عصبي لدرجة انه يمد ايده على حد ولا حاجة لا دي لا تليق ابدا بالاسقف ولا طامع بالربح القبيح ما يكونش عينه ابدا في الفلوس بتاعت الناس ما يكونش طمعان اذا كان اسقف تبقى عينه مليانه ويكون قريب لربنا وفرحان بربنا وما يكونش عاوز حاجه من حد لانه لو له غرض مادي الكنيسه هتنحرف زي ولاد عالي الكاهن زمان عالي الكاهن ده كان راجل كويس كان راجل تقي اللي صمويل النبي اتلمذ عليه وهو طفل لكن ولاد عالي الكاهن كانوا كهنة أشرار وكانوا طامعين في الربح القبيح ايه اللي حصل كل الشعب بعدوا عن الهيكل وعن عبادة ربنا بسبب الاتنين دول الصورة السيئة بتاعة الكاهن الطمعان في الربح القبيح خلت الناس تنفر من الكنيسة وتبعد عن ربنا فهنا عثرة الكاهن والأسقف وحش ولا طامع بالربح القبيح بل حليما مطلوب كمان الأسقف يبقى حليم وأشهر واحد اشتهر بالحلم موسى النبي كأسقف كان حليم جدا أكتر من كل البشر في زمنه نفسه طويل وباله طويل شعبه عنيد جدا وغليظ الرقبة يقول عنه الكتاب كده وهو حليم كان يقعد من الفجر لنص الليل يسمع شكاوي الشعب وهو مستحمل كان حليم المفروض الأسقف يبقى حليم يبقى نفسه طويل على الناس طبعا ده كله عشان لما واحد يقول نفسي ابقى راهب او اسقف يقولوا له طب بص تعالى راجع الشروط الاول لئلا تكون الرغبه دي اندفاع منه غير مخاصم ما يعرفش يخاصم حد الاسقف غير مخاصم ولا محب للمال يدبر بيته حسنا له اولاد في الخضوع بكل وقار بما انه متزوج او سبق له جواز الكاهن يعني لازم يكون بيته ماشي كويس لانه لو ما عرفش يدبر بيته هيدبر الكنيسه ازاي وده يورينا ان الكنيسه زي بيت كبير والكاهن او الاسقف زي اب كبير وسط بيته لازم يدبر حال بيته فان كان فشل في تدبير بيته الصغير يبقى مش هيقدر على بيته الكبير وان كان ولاده القريبين منه غير خاضعين يبقى ولاده كشعب للكنيسه مش هيسمعوا كلامه فهنا يختار عاده أنه يكون له أولاد في الطاعة أو في الخضوع بكل وقار يبقى بيت الكاهن برضه شهادة ليه المفروض كده وأنه خصوصية الراعي قدوة للكنيسة ككل وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله ما كانش عارف يدبر بيته هيعتني ازاي بكنيسة ربنا نفس الكلام ينطبق على كل خادم لو ما كنتش عارف تدبر بيتك جاي تخدم عندنا ليه روح دبر بيتك الأول روح حل مشكلتك مع مراتك وبعدين تعال اخدم روح شوف ولادك مالهم وبعدين تعال اخدم إن كان لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله غير حديث الإيمان لئلا يتصلف شوفوا حكمة معلمنا بولس الرسول يقول ما نجيبش أسقف يكون حديث الإيمان يعني إيمانه جديد حديث يعني جديد ما يكونش لسه مثلا متعمد من كام شهر ودخل الايمان جديد ونعمله اسقف ليه ده ساعات يبقى سخن ومتحمس يقول لا لا سيبوه لما يستوي لما يقدم يبقى له سنين في معرفة ربنا جرب صراع الشياطين والحروب جرب المشاكل اللي هيقابلها جرب الفطور الروحي شوية يعني حارب الكسل يكون بقاله مدة مع ربنا عشان ما تبقاش مجرد انفعالات واندفاع وبعدين نحطه يبقى اسقف وما يطلعش قد الحكايه. فهنا من حكمة الآباء دول إن ما يختارش أسقف غير يكون حديث الإيمان، واحد يقول طب ما تيموساوس نفسه راجل صغير في السن. تيموساوس ما كانش جاب 30 سنة وبقى أسقف. لا تيموساوس حديث السن يعني سنه صغير بس مش حديث الإيمان. من بدري الإيمان سكن في أمه وجدته ومن بدري يحب ربنا ويعرف ربنا ومتربي في الكنيسة حلو حتى لو سنه صغير لكن في تقوى وفي حكمة وفي تلمذة حلوة لبولس وتعلم شغلانة كويس فربنا اختاره في سن صغير لكن ليس حديث الإيمان لئلا يتصلف الصلف اللي هو الغرور أو التباهي أو الإحساس بالعظمة فساعات لما واحد يدخل الإيمان جديد وبسرعة يدوله منصب كده يدوله مكانة في الكنيسة يتصلف فيسقط عشان كده الواحد دايما يتدرج حتى في المهام حتى في الخدمة ياخد مسؤولية شوية شوية لأنه لو مرة واحدة ادوله مسؤولية كبيرة ممكن الشيطان يضربه ويقول له أنت بقيت وما بقيتش ويضحك عليه ويوقعه فبيقول غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس لأنه أوحش حاجة تجيب رجل الواحد وتوقعه الصلف الكبرياء الإحساس بالعظمة يخلي الواحد يقع على طول في دينونة إبليس ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج هو قال صفات حلوة كتير قوي ويكون دبر بيته ومشهود له من كل الناس لكن في حاجة مهمة كمان الذين هم من خارج الكنيسة بيشهدوا له ولا بيشهدوا عليه هم مش هيشهدوا لإيمانه يعني لو ناس مش مسيحيين مش هيقولوا ده راجل إيمانه شكله لا لكن هيشهدوا لأخلاقه وهيشهدوا لسلوكه فلا بد أن يكون حتى في المجتمع له سيرة حسنة له صيت مقبول عند كل الناس في شغله القديم في علاقاته في جيرانه يجب أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج طبعا الصفات دي كلها مطلوبة مننا كلنا مش بس من الأساقف لكن بالأولى من الأسقف لأنه قدوة في الكنيسة لكن كلنا مطالبين بكل الصفات دي لأنها صفات مسيحية يجب أن يكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس ليه؟ ما هو لو سمعته وحشة إبليس يقعد يعيره ويوقعه في مشاكل كبيرة إن ناس يكونوا غير مؤمنين يبتدوا يعيروه يتريقوا عليه عشان سلوكه مش مستقيم لكن لو هو محترم عند الكل هتديله هيبة وتديله نعمة في عينين المؤمنين وغير المؤمنين أنا عارف الدنيا حر ناخد آية كمان وكفاية كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار نزل بقى من رتبة الأساقفة للشمامسة وقلنا اعتبر الكهنة مع الأساقفة كنوع من صفات واحدة برضو الكلام ده يؤكد ان في نظام من زمان قوي في الكنيسة في كنيسة تقول ما فيش حاجة اسمها كهنوت طوايف تقول كده ازاي ما فيش كهنوت امال بولس بيقول ايه بيقول أساقفة وبيقول شمامسة وبيقول امال الكلام ده نوديه فين طيب وصفاتهم ايه واختيارهم ازاي يبقى الحكاية في نظام وفي كهنوت من اول يوم في الكنيسة يجب ان يكون الشمامسة ذوي وقار نختم بدي الوقار مطلوب من ولاد ربنا أولاد ربنا لازم يبقى فيهم وقار وقار يعني إيه؟ يعني السلوك دايما بحساب لأنه ممكن واحد يضحك ضحكة كده زيادة شوية بعض الناس تبص له كده بعدم احترام طب ما هو بي إذا كان مسيحي بيقدم صورة وحشة ممكن يسلك سلوك مندفع كده بدون وقار يسيء لربنا لازم كل ولاد ربنا يبقى لهم وقار إن كان الملائكة بيتفرجوا علينا من السماء وعلى تصرفاتنا إحنا مش لازم ناخد بالنا من تصرفاتنا إن كان كل واحد فينا له ملاك ماشي جنبه بيحرسه وبيراقبه كل لحظة مش الواحد ياخد باله من تصرفاته إن كان المسيح سكن فينا ومطلوب مننا نقدم صورته للناس على الأقل يكون لنا وقار مجد أولاد الله صفة الوقار دي مهمة لأن أحيانا بيبقى الناس يعني تبتذل وتفقد وقارها الروح الإنسان الروحاني له وقار لإلهنا كل مجد وكرم الأبد